بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين من فترة كنا بنتكلم عن شخصية إيليا النبي والحقيقة زي ما قلت قبل كده كتير إن ماري يعقوب السروجي في ميامره أو في قصائده شوقنا إن الواحد يبقى قلبه مرتبط بالسماء وبدينا نحس كل واحد نفسه زي ما إيليا صعد بالمركبة للسماء أيضا كل واحد فينا مشتاق من خلال المسيح السماوي الإنسان يباله نصيب في حضن الله أو في حضن الآب السماوي ماري يعقوب السروجي قدم لنا ست قصائد عن تلميذ إيليا وهو أليشع النبي يمكن كلنا بنتذكر إيليا لكن قليل جدا اللي بيتذكروا أليشع النبي مع انه المعجزات اللي صنعها أليشع ضعف المعجزات اللي صنعها إيليا ومع ان إيليا يشير الى الناموس وأليشع اللي معاه المعنى كلمة أليشع الله خلاص يشير إلى رب المجد يسوع ولذلك نلاقي ماري يعقوب وكثير من الآباء زي القديس أمبروسيوس وغيره يهتموا جدا بشخصية أليشع النبي اللي للأسف احنا كتير ما بنهتمش بيها هحاول النهاردة إذا ربنا ادانا نعمة أتكلم عن اختياره كنبي وكتلميذ لإيليا النبي وإذا ادانا ربنا فرصة وقت أخد ولو معجزة واحدة من ال 14 معجزة المذكورين في العهد القديم اختيار ايليا قبل الاختيار في نقطة الحقيقة بتشغلني كتير وب بتخليني أراجع حساباتي كتير وهي كل ما ماري يعقوب السروجي يفتح الكتاب المقدس في جواه حنين عجيب شوق فريد من نحو كلمة ربنا يعني ما يشغل القديس ماري يعقوب في كل ما يمره عن أليشع كلمة الله سواء المكتوبة اللي استلمناها أو كلمة الله المتجسد أنا هاخد بس يعني مقتطفات صغيرة قوي لما فتح ماري يعقوب سفر الملوك الأول وملوك الثاني عشان نتكلم عن أليشع دخل في حوار جميل رائع أرجو إن ربنا يديني فرصة إن أنا أتبعه يوريك إزاي أعماق قلب ماري يعقوب ما يشغلها ما يشغل هذا القلب هو كلمة الله يقول إيه يقول اقترب من الكتاب كتاب مقدس وأنت تحبه اقترب من الكتاب وانت بتحبه وشاهد جماله لأنه لا يسمح لك أن ترى وجهه إلا بالحب فرق كبير اتنين يكونوا قاعدين في نفس الأوضة أو الاتنين قاعدين في نفس الاجتماع أو اتنين بيتحاوروا في نفس الآية لكن واحد يقرأ الآية تلاقي كل كيانه بيتجاوب مع كلمة الله وأعماقه بترتفع تدوق عذوبة كلمة ربنا زي داود النبي لما يكرر كتير بكلامك ايه أتلذذ وجدت كلامك حلو فأكلته الإنسان اللي يحب كلمة الله زي ما بيقول هنا تبتدي كلمة ربنا تشيل البرقع من على عينينا هو البرقع مش على الكلمة البرع علينا احنا يعني موسى النبي ما كانش ربنا يقول له شيل البرقع من على عينيك لان هو ما عليهوش برقع يدخل يشوف ربنا وما حدش قال له او ربنا ما امرهوش لما يطلع بره يحط برقع على وشه لكن الناس مش طايقه فيقولوا له لو سمحت حط برقع على وشه هو الحقيقه البرقع مش على وشه البرقع على عينين الناس مش قادره تشوف كتير بنلوم كلمة ربنا ونقول إن كلمة ربنا صعبة. المشكلة مش كلمة ربنا، المشكلة إن أنا حاطط برقع على عينيا مش قادر اشوف جمال كلمة الله يقول كده ايه اقترب من الكلمة او من الكتاب وانت تحبه لازم يبقى فيه حب وشاهد جماله لانه لا يسمح لك ان ترى وجهه الا بالحب تحب تشيل البرقع اللي على عينيك عشان تشوف جمال كلمة الله حب قول له يا رب ايه ليا في الدنيا غير الكلمة بتاعتك ان كنت تقرأ بدون محبة لن تستفيد لأن المحبة هي باب به يدخل الإنسان إلى فهم كلمة الله إذا حبيت تدوق كلمة ربنا ارفع عينيك قول يا رب أنا بحبك مشتاق لك ممكن تكشف لي الكلمة بتاعتك إذا وجد فينا في داخلنا طبيعة الحب نلاقي كلمة جميلة وعذبة وحلوة ويبقى الواحد مش قادر يشد نفسه يطلع بره الإنجيل إذا ما كانش في حب شوف يقول إيه إن كنت تقرأ بدون محبة لن تستفيد لأن المحبة باب به يدخل الإنسان إلى الفهم عندما تمسك الكتاب يطلب منك ما يلي يقول لك إيه الكتاب لا تقرأ فيه ما لم تحبه أكثر من نفسك ولا رب إيه نفسي مش غالية عليا قدام الكلمة الحلوة بتاعتك لما بدوقك وبعيش معاك بفرح بيك أكتر من ما بفرح بحياتي إن كنت تقرأ في كسل الكتاب المقدس يقول لك كده إن كنت بتقرأ فيا بكسل أنا أيضا لا أبلغ إليك لأكشف لك معانيك ما تلومنيش اذا فتحت الانجيل وانت كده متراخي واجب اهو اب اعترافي قال لي ولا في كنيسه سمعت لي وعظه ولا ضميري بيتعبني ولا باخد بركه عشان يبارك لي ربنا في الشغل بفتح الانجيل كده برخاوه ويقول لك اذا قريتني بكسل او برخاوه انا كمان مش ممكن اوصل لك ولا اكشف لك المعاني اللي فيه يقول الكتاب المقدس لينا إن كنت أرى نفسك مفتوحة لي بمحبة فسأفتح لك أبوابي لتدخل فيها افتح لي قلبك وأنا أفتح لك قلبي أنت تدخل جوايا وأنا أدخل جواك تحب كده المسيح يدخل جواك افتح إنجيلك وقول يا رب أنا بحب الكلمة بتاعتك وأنا أحب أدخل وتحت قيادة روحك القدوس وانت تكشف لي عذوبة الكلمة بتاعتك فالكلمة تقول لك وانا كمان ادخل جواك من يحبني عندما يقرأني أحبه ولو طلب مني فأعطيه كل كنوزي صدقوني كل اللي بنعمله ده ما يساويش حاجة قدام الواحد يقعد جنب الإنجيل وربنا يفتح الكنوز بتاعته وقول افتح فاك وايه او افغر فاك وانا ايه وانا املأه انجيلنا مليان بكنوز الحب انجيلنا مليان بكنوز اسرار الله الفائقه انجيلنا بيرفعنا لكي نوجد في احضان السماوي انجيلنا طعام الملائكه اللي يشبع النفس من الداخل يا عيني على الإنسان اللي يعمل أي عمل مهما بدا حلو ولكن ليست له كلمة الله جواه من يمسكني بمحبة يقدر أن يستعبدني أنا عايزك تراعي الكلمة دي حلوة قوي من يمسكني بمحبة نفسه يعني واحد كل نفسه من جوه بيقول له ماليش أكتر من الكلمة بتاعتك يقدر أن يستعبدني وإن أحبني أصف أمامه كل كنوزي إيه يعني يستعبدني يعني تعرف كده ربنا تقول له أنت وعدت أنت وعدت إذاك سامع الصلوات يقول لك أوي أوي يقول له أنت في إنجيلك بتقول يأتي إليك كل بشر يقول لك وحت وهنفذ لك الطلب ده تقول له في إنجيلك مكتوب ادعوني في وقت ضيق أنقذك فتمجدني يقول لك عينيا الاتنين أحبائي جوا إيه؟ من يمسكني بمحبة نفسه يقدر أن يستعبدني، عارف لما يبقى لك عبد تقول له روح المشوار ده يقول لك حاضر، اعمل الشغلانه دي يقول لك حاضر نفذ المشروع الفلاني يقول لك حاضر انجلنا كده كل ما قلبك يمتلئ بالحب اكتر من نفسك تقول له انت فوق قبل نفسي يقول لك وانا قد ابقى عبد ليك تؤمر وانا نفس هو تستغربوا على الكلمه تقول لي كلمه ربنا تبقى عبد ليا ده ربنا بيقول كده لموسى بيقول له كل ما تقوله ايه انا افعله حاجه عجيبه قوي يا رب ده انا فاكر انك تقول لموسى اللي انا اقوله لك نفذه قال لا لا لا انا عارفك يا موسى بتحبني قد ايه عشان كده بس انت تشاور ومره ما شاورش ده مره جواه جواه كده كان في مراره فربنا بس لموسى قال له بس في ايه يا رب قال له صراخك وصل الي قال له صراخ ايه لسه ما اتكلمتش معاك قال له الصرخه اللي طالعه من القلب جوه الصرخه اللي طالعه من القلب جوه دخلت جوه وداني دخلت للعرش الالهي يا ريت كده نتذكر العباره الجميله دي من يمسكني بمحبه نفسه يقدر ان يستعبدني كل اللي اطلبه من ربنا ادهوني وان احبني يقول له ربي خلاص ماليش احلى من انجيلك يقول له ايه اصف امامه كل كنوزي عشان ولا في معرض مثلا عاملين معرض مثلا للاثاثات شركات من الصين وشركات من امريكا وشركات من المانيا يقول لك ده بس اللي عايز ياسس بيته معرض ده من كل العالم تدخل كده تبقى عينيك مزغلله يا ترى اخد الطيب الايطالي ولا الصيني ولا الالماني ولا الامريكي ولا المصري وتبقى عينيك مزغلله بين كل الايه الاصناف يقول كده ان احبني اصف امامه كل ايه كل كنوزي يا ترى عايز وداعة المسيح ولا حب المسيح ولا رقة المسيح ولا حب المسيح للعالم ولا التسبيح بتاع السماء تدخل كده لما يبقى عندك حب عينيك تزغلل عينيك تزغلل يصف قدامك كل ايه يصف امامه كل كنوزي صف امامه كل كنوزي بزعل على نفسي صدقوني من كل قلبي ده ان جوايا لان احيانا عينيا مش بتشوف الكنوز اللي جوه فبتطلب الزباله اللي بره الزباله اللي بره كلمه ربنا تاخدك تقول لك تحب تيجي اوريك الكنوز بتاعتي قول له اه تحب تشوف كده ده الاب اب كل البشريه ده روح الله روحي او روح الاب ايضا القدوس اللي يجدد الطبيعة واللي يتوب الناس واللي بيهيأ المجد ليك واللي يقودك في الطريق دول مصاف السمائيين اللي منتظرينك ومشتاقين لك وعايزينك قاعدين يحسبوا وبيقولوا الحكاية طولت قوي مستنيينك تروح لهم عشان تقعد معاهم وتسبح دي الأمجاد الفائقة اللي أنت مش عارف تعبر عنها لا شفتها قبل كده ولا سمعت عنها ولا خطرت على بالك يقعد الواحد كده مزغلل في السماء يا ترى بص للآب يا ترى بص لروح الله اللي بيجدد حياتي كل يوم يا ترى اشتاق للسمائيين عشان اقعد معاهم واسبح ربنا يا ترى اشوف الامجاد المملوءه بهاء اورشليم العليا اللي لا تحتاج الى شمس لان الحمل هو شمسها فعايز اقول حاجه ايه يقول زي ما بيقول ان احبني اصف امامه كل كنوزي عيش حبيبي وعيش يا أختي في هذا الغنى اللذيذ عشان ما نحتاجش لشيء دي فكرة بسيطة وعجيبة دايما ماري يعقوب السروجي ولو انه كل مرة بلغة مختلفة عن التانية لكن دايما كل ما ياخد موضوع في كذا قصيدة أول حاجة يعملها يبص كده لربنا ويقول له مش عايز غير أدخل جوه إنجيلك وأشبع منه واسمع كلامك وتديني كلمتك جوه في اعماق قلبي وعلى لساني وفي ايديا عشان اكتب وعشان اتكلم وعشان اعيش بالكلمه بتاعتك. يا ربي هل ممكن هل ممكن الكنيسه اللي في قلوبنا، الكنيسه اللي في بيوتنا، الكنيسه في كل مكان يبقى الانجيل هو كل شيء في حياتها؟ مفيش اغلى من الانجيل، مفيش احلى من الانجيل، مفيش كنز او مخزن كنوز زي كلمة الله فيه كل حكمة ندخل لشخصية أليشع قلنا أليشع معناها الله خلاص فيبقى رمز للمسيح المخلص ايليا انسان ايه انسان الله لكن كان يمثل الناموس ايليا يقول للارض ايه شوف هنلاقي حاجه غريبه قوي اول معجزه ذكرت عن ايليا معجزه ايه انه وقف قدام اخاب وقال له لا يكون مطر ولا ولا طل لغايه ما ايه لغايه ما انا اقول ده اول معجزه أول معجزة عملها أليشا عمل إيه؟ قالوا له الحق الأرض جميلة والقرية على موقع خطير لكن الأرض جافة ما فيهاش ثمر قال لهم في إيه؟ قالوا المية ملح المية وحشة فسدانة وبتعبير مال يعقوب عيانة المية عيانة عايزة طبيب عايزة واحد يصلح المية دي فيقول لهم ايه؟ يقول طب ائتوني بطبق جديد وهاتوا فيه شويه ملح وياخد الملح ويكبوه جوه الميه لينبوع تخيلوا كده لو واحد في ينبوع ميه والميه معطنه وبايظه وواحد جاب له مثلا شوال ملح حطه في ال... في البير دي ولا في الينبوع ده تبقى ايه تبوظ ولا تبقى كويسه تبوظ العجيب حطوا الملح حصل ايه الميه بقت حلوه الارض اللي كانت ناشفه بقت جنينه حلوه الموقع اللي الناس كله بيقولوا موقع خطير الناس تشتهي تروح فيه بعد ما الثمر ثمر طلع انا عايزك تقارن زي ما بيقول مار يعقوب السروجي بين ايليا وبين اليشع ايليا يمثل الناموس يقول العالم وحش فسدان وتمن الخطيه موت ومفيش مطر وتقعدوا ثلاث سنين ونص فما حددش الزمن لغايه ما انا اقول تعيشوا في مجاعه وفي قحط وفي حرمان طب ليه يا ايليا قال ما هي خطيتكم عملت كده أليشع يقولوا له المية فسدانة يقول ما تخافوش أنا خلي المية الوحشة دي بشوية ملح وبالطبق أجيب الطبق الجديد تجيبهولي ونحط فيه شوية الملح ونكب الملح يبقى المية زي العسل والارض تطلع ثمر والموقع يبقى رائع الاولاني الناموس يحكم علي بالموت والتاني المسيح يقدم لي بره وخلاصه والطبق الجديد الست العذراء اللي النهارده ان شاء الله كده في التسبيحه في التسابيح كده قاعدين نتغنى بهذا الطبق الجديد اللي فيه الملح اللي يملح العالم سيد المسيح الخيمة خيمة الاجتماع اللي يحل فيها المسيح تابوت العهد اللي يمثل الحضرة الإلهية لأن الست العذراء حملة المسيح في أحشائها فإيليا حكم علينا مع الناموس بالموت وأليشع ادانا مع المسيح الايه ادانا الحياة الجديدة وبر المسيح وحول حياتنا إلى جنة مفرحة وادانا ان احنا نعيش في بركات العهد الجديد. أليشع اختير بطريقة عجيبة أوي. يقول إيه؟ لما تقابل إيليا مع ربنا قال له هطلب منك طلبين. إيه يا ربي؟ قال الأولانية امسح حزائيل ملكا على أرام، دي بلد غريب. وامسح لي ياهب ابن نمشي ملكا على إسرائيل. الأول عمل الملوك لكن الحاجة التانية بقى إيه وامسح أليشع ابن شافاط من آي المحولة نبيا عوضا عنك ده أنا يا ربي ضايق المر صدقت ما شفتك قال له خلاص يا إلي رسالتك انتهت حبيبي ايه تروح تمسح لي واحد بدالك قلبه يزعل لا ده طلع فرحان ومهيص ويظهر انه كان يعرفه قبل كده بس على صداقة يعني وبالفعل يقول ايه فذهب من هناك ووجد أليشع ابن شفاط يحرس واثنى عشر فدام بقر قدامه وهو مع الثاني عشر فمر إلي به وطرح رداءه عليه ده في ملوك الأول أصحاح 19 ابتداء من الآية 9 آه، 19 آسف فترك البقر وركض وراء ايليا وقال دعني اقبل ابي وامي واسير وراءك فقال له اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك فرجع من ورائه واخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بادوات البقر واعطى الشعب فاكلوا ثم قام ومضى وراء ايليا وكان يخدمه ال- الكام آية دول من الآية 19 لغاية آخر الأصحاح 21 ثلاث آيات بس الحقيقة صورة جميلة رائعة لكل واحد فينا ازاي يبتدي الخدمة ازاي يشهد للمسيح ازاي يعيش كابن ربنا اول حاجة يقول ايه وجد أليشع ابن شفاط يحرس واثنى عشر فدان بقر قدامه كانوا يقيسوا الأرض بالإيه؟ بفدان البقر إيه يعني فدان البقر؟ مش معناها فدان زي ما احنا فاكرين كده يعني يجيب بقرتين وياخد محرات ويشتغل ال- المحرات الحتة اللي حرتها دي يسموها فدان بقر لو الأرض واسعة قوي تبقى عايزة إيه؟ محرات تاني لو واحد أرضه كبيرة زي أليشع عنده كام؟ 12 محراب. أنت تخيل كده الناس اللي عاشوا في الصعيد ولا في قرى وجه بحري مش ممكن واحد يبقى عنده 12 محرات عشان يحرث أرضه. يعني حتما قد إيه الأرض عشان يحرث ب 12 محراب؟ كمية ضخمة أوي. إذا أليشع كان غني جدا. ومشغل ال- ايه مشغل الناس كل واحد ماسك له محرات كل محرات فيه بقرتين وقاعد يحرس الارض وهو واخد ايه ابعد حته في الايه بيقول كده مع الثاني عشر وهو مع الثاني عشر فمر عليه ايليا وطرح رداءه عليه يعني عايزك تتخيل دي ارضي اقول مثلا 20 فدان يحتاجوا البحرات يبقى اخد ال 20 دول او 50 او 100 انا ما اعرفش المحاريت كانت تاخد قد ايه اجيب واحد تاني عامل اقول له خد من ابتداء من 21 لغايه 40 والتالت من 41 ل 60 هو اخد اخر الارض المحرات الكام؟ ال 12 هنا نقطه مهمه الله يختار مين؟ الناس الجد. حتى في الأعمال الأرضية. يعني الإنسان المستهتر في عمله حتى لو عمل مش بتاعي مش مش ضروري شركتي أو مصنعي أو البيزنس بتاعي، لكن طول ما أنا في مكان لازم أكون أمين. وما اخدش حاجة صغيرة وأقول يجرى اللي يجرى. لا لازم اراجع اخد كل الاراضي واشغل الناس وانا اخر واحد ابقى مطمن كل الارض بتتحرق يقول كده الكتاب وظهر للرعاة كانوا ايه وهم السهرانين الراعي النايم النعسان ما يقدرش يشوف الملاك النازل من السماء يتكلم معاه لكن الراعي اللي بيشتغل وسهران يقول له انت سهران على الرعيه بتاعتك تنفع تشتغل معايا يقول لموسى انت امين في الغنم اللي هو مش بتاعك بتاع خالك انا ايه اختارك نبي ليا وهكذا نحن نحتاج باستمرار ان نبقى امنا يقول في سفر التكوين ان خلق الانسان لايه ليعملها يعمل الجنه ويحفظها من بركات ربنا علينا العمل عشان كده الناس اللي بيطلعوا على المعاشات في سن صغير بيعجزوا لازم يبقى لنا شغل ما كانش في شغل انا اخلق جو اشتغل فيه سواء في الكنيسه وسط الناس في خدمه محدش يحس بيها لكن ما فيش حد حتى ولو نايم على السرير حتى ولو عيان ما فيش اكسكيوز ما فيش اي عذر لانسان يعيش بطال مفيش حاجة اسمها اشتغلت لغاية سن 70 75 80 يبقى أريح لا عليك بخير تريح فوق طول ما أنت في الجسد مفيش حاجة اسمها راحة الراحة بتاعتي يقول وعمل إيه واستراح الرب في اليوم الإيه السابع بعد ما خلص الخلقة استريح ان العمل كمل لما يخلص العالم كله انا استريح راحتي في ايه ان انا اعمل يقول كده ابي يعمل حتى الان وانا ايضا ايه انا ايضا اعمل فنفسنا حتى لو انا عيان تقول لي طب نفرض عيان مش قادر اعمل حاجه مش قادر اعمل حاجه ارفع قلبي اقول له يا ربي اذكر خلاص الناس اذكر المتالمين اذكر المتضايقين اذكر المحتاجين اذكر الذين لا بيعرفوك بعد وتطلع الصرخات من جوه قلب العيان تفتح ابواب السماء ويمكن العمل اللي بيعمله العيان ده احسن من كاهن وهو بيخدم جوه كنيسه يا ريت يا رب تدينا لغايه اخر نسمه اخر نسمه تطلع مننا ما نبطلش شغل بطلش شغل دايما ايه العمل علامة شركة مع الله لأن أبي يعمل حتى الآن فإذا كان الله القدوس خالق السماء والأرض يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل يبقى اللي اتربط بالمسيح يقول نفس الكلام يقول الله يعمل وأنا أيضا أعمل معه وبه وفيه يقول بولس الرسول ايه العاملان مع مين مع الله العاملان مع الله ما ينفعش اقول ربنا يعمل اللي عايزه وانا اروح انام على السرير بتاعي قال لك لا مش هشتغل نشتغل مع بعض نبقى حبايب فهنا اليشع كان بيشتغل في الايه في اخر جزء زيه زي العمال كل عامل واخد المحرات بتاعه هو اخد اخر محرات يشتغل وطرح رداءه عليه مرة كده ايليا راح ماسك الايه الرداء الخارجي طلعه راح رميه عليه ايه حكاية رمي الرداء على الشخص الرمي الرداء على الشخص علامة الصداقة اصحاب هذا معاهد يجي يزورك والدنيا مسقعة ولا واحدة ست مثلا تيجي وبعد ما تدخل يحصل مطر والدنيا تسقع فتقول لها عندي بلطو وبيرجعيه بعدين تقول لا لا لا ما بلبسش يعني خليه انت محتاجه تقول لا ده البلطو ده يبقى بتاعك ما احنا اصل اخوات مفيش حاجه اسمها بتاعتي وبتاعتك فالقاء الرداء على الاخر يعني احنا بقينا جسد واحد اللي انا بلبسه انت بتلبسه واللذيذ ان هو رمى الرداء عليه وفي الاخر بقى الرداء بتاع مين؟ بتاع ليش أليشع لما شاف إيليا طالع مزق ثيابه طبعا ثيابه الخارجية الرداء بتاعه راح مقطعه مش قادر يصدق انه ده واحد طلع السماء اما قال له انت قطعت هدومك انا هبعت لك بقى هدوم ووقع على الرداء بتاع ايليا فتلقفه وهو طالع ضرب بيه نهر الاردن قال اين هو اله ايليا راح ضارب نهر الاردن فتحولت الميه الى يابس وعد فالرداء يشير إلى الصداقة والرداء يشير إلى التكريم كان زمان لما حد يكرموه زي مثلا نعمان السورياني لما اتشفى وراح لأليشع قال له مش عايز أي حاجة قعد يتحايل عليه وفي الآخر جهزي قال له آه في ناس جو من بني الأنبياء محتاجين لردائين قال له أوي أوي خد خد اللي أنت عايزه فكان الرداء علامة الايه؟ علامة التكريم وكان يحسب غنى الإنسان بعدد الغنم اللي عنده وعدد الثياب اللي عنده طبعا التوب زمان كان ليه ثمنه يمكن الناس اللي بتوع من خمسين سنة ولا حاجة كانت الواحد لما يلبس الثوب الخارجي الرداء ده في حاجات تلاقي عليها بالذهب وحاجات غالية يعني يمكن تتورث من عيلة من جيل لجيل لجيل يقول لك ده متطرس بالذهب ومش عارف معمول بإيه حاجات غالية فالرداء علامة الغنى وعلامة التكريم زي ما موسى قدم ليشوع الرداء أيضا وزي ما إيليا قدم لأليشع الرداء والرداء أيضا يشير للقوة مسك الرداء كده وقال أين هو إله إيليا وانشق أو تحول نهر الأردن إلى إيه؟ إلى يابس. الرداء ليه معنى ثاني مهم أوي. وهو لما يجي بيبي صغير وبعدين تدخل تزور بيت تلاقي كده باباه قاعد يلبس البيبي فتضحك تقول ياه يا عالزمن دلوقتي كمان بتلبس العيال يقول لك ده اسعد ما يمكن ان انا بلبس ابني اسعد ما يمكن ان انا بلبس ابني ده علامة الابوة اللي بتحتضن الابن فبتلبسه ولذلك شفت كتير في بعض الكنايس يمكن احنا هنا ما بنعملهاش في العماد اللي يلبس الطفل مش الام ولا الاب الكاهن يعني انا اعرف كاهن في استراليا يلبسه ويسرح له شعره نقف كده كلنا من... وهو يبقى سعيد اه فرحان كده بالبيبي طبعا نجم بالعدد صغير زمان يعني ما كان عددهم صغير دلوقتي كتروا يبقى سعيد حاسس ده ابنه ف اول ما يطلع كل لبسه للام ولا الاب ما يلبسش حاجه هو يلبس كل ملابس الولد وفي الاخر يسرح له كده طبعا شويه شعرات صغيرين يحس كده ايه الابوه فايليا لما رمى الثوب عليه قال له انا باباك انا باباك فالقاء الثوب يشير الى روح الايه الابوه وفي حسب زي ما قلت الطقس بتاعنا في المعموديه بنلبس وايضا في الكهنوت لما يجي مثلا سيدنا يرسم واحد كاهن لازم يبتدي مين اللي يلبسه ولو يبتدي بداية صغيرة وبعدين الباقي يكمل سواء كان كاهن أو شماس معناه أنا باباك عشان كده حتى عادة الأشقفة يلبسوا الكاهن كاهن يحس إن هو ابنهم فهنا قدم ليهم قدم روح الأبوة لأليشع فترك البقر وركض وراء ايليا وقال دعني اقبل ابي وامي واسير وراك انا بحبك والموضوع ده شاغل قلبي عايز اخدمك عايز اخدم الهي زي ما انت خدمته بس ليا طلب ايه يا اليشع قال ممكن بس اروح اقبل بابايا ومامتي يقبل مش يروح يبوسهم لا لا ده يقعد له مثلا اسبوع اثنين ثلاثه احيانا تقعد شهر يعملوا احتفال ضخم اسمه ايه الوداع يعني زي زمان طبعا كان عشان واحد يروح حته فعشان يودع وال... مثلا لو مسافر حته يقعد شهر عامل عزايم لانه ايه هيسيب بابا وماما فممكن اروح اعمل عزايم قال له لا عايز تروح تتدلع روح لكن ايه شوف الرد عليه قال له ايه اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك وانا اللي انا دعيتك تستاذني في ايه ده دعاك إلهك عايز تيجي تيجي مش عايز تيجي روح تتدلع عند باباك ومامتك روح دور على باباك ومامتك أنا خايف أقول إيه العجيب إن عليشع ولا حتى استأذن باباه ولا استأذن مامته وعمل زي ما شوف هنشوف بعد كده راح ذبح التورين بتوع المحارات واخد الخشب بتاعهم وقدم ذبيحه لربنا وساب الارض واللي فيها والناس والاجراء وكله وطلع ورا ايليا ولم نسمع عن اهل اليشع انهم لا زعلوا من ايليا ولا زعلوا من مين ولا زعلوا من اليشع ابنهم انا اتذكر زمان كان في قصه زمان اظن صاحب الانجيل الذهبي عن واحد اترهب من حاجه زي كده واهله ما عرفوش وفي يوم بصيت لقيت زمان الستينات يعني فلقيت واحد واقف على المكتبة طبعا المكتبة كانت بره كشك صغير قال مين اللي كاتب الكتاب بتاع عندك كتاب الانجيل الذهبي قال له فتاه كان ساغ مش عارف ولا ساغ ونص فاخذ الكتاب راح رميه قال مين اللي كاتب الكتاب ده؟ طلع يظهر بنته ولا ابنه راح الدير ف... فبي ايه صعبان عليه ازاي يعني يتكتب كتاب زي كده طب ما يقرا الانجيل ويشوف اليشع لما راح لا استاذن باباه ولا استاذن مامته وبقوا فرحانين ومهيسين مع انه كان غنيا جدا لانه عنده 12 فدان بقر مش 12 فدان 12 فدان بقر يعني 12 قطعة كل قطعة تحتاج لمحرات لوحدها فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر يعني أخذ البقرتين بتوع المحرات وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه صورة لذيذة مفرحة أنا عايز أقول حاجة احنا ما نقولش ان احنا عجزنا كبرنا طلعنا على المعاش طول ما فيك نفس يلا ابتدي اشتغل قول يا رب عايز اشتغل وما بتفرقش عند ربنا كبير او صغير والعجيب ان اغلب يعني في الكتاب المقدس ربنا غاوي يشتغلوا على الاقل اتنين اتنين حتى لما بعت التلاميذ ارسلهم ايه اتنين اتنين ولما اختار ايضا موسى خلاله تلميذ اللي هو مين يشوع بن نون ولما اختار ايضا ايليا خلاله تلميذ شاب صغير غالبا اليشع ولما طلع بولس يخدم كل ما يروح حته ينقي له شاب صغنن يقول له نشتغل مع بعض ما يقدرش يشتغل من غير شاب فالكنيسه محتاجه للشيخ الكبير ومحتاجه للشاب الصغير ولا الشاب يغني عن الشيخ ولا الشيخ يغني عن الشاب فمهما بلغ سنك ومهما كانت صحتك ومهما كانت ظروفك اقف كده قول له عايز اشتغل شغلني ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة الحقيقة معجزات المرة الجاية نتكلم عنها معجزات أليشع ليها معاني رائعة وجميلة و... وبتدفع كل واحد فينا ازاي يعمل بروح ربنا ربنا يفرح كل قلب يدينا كلنا نتمتع زي ما تمتع أليشع بالدعوة الإلهية يكون لينا روح العمل والتكريس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين